هم واسمع من كل وارقب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية أتصور أن أنا كده أكتر من خمس حلقات أو أربع حلقات استشارات تربوية يعني لإرضاء حضراتكم ولاستقبال استشارات حضراتكم وأقسم الحلقة اليوم أيضا إلى ثلاث يعني أقسام القسم الأول كلمة في الدستور القسم الثاني الرد على الاستشارات السابقة القسم الثالث انتظار استشارات حضراتكم الحقيقة آه، المصري يسطر تاريخه بحروف من نور هذه الأيام قمة السعادة كلنا كنا في قمة السعادة لما شفنا قمة الإيجابية والمصريين نازلين في صفوف في طوابير تكاد تصل إلى الكيلو يعني و- وتشوف ال- ال- الرجاله الكبار والعواجيز والناس ال- المحترمه ومفيش واحد زق واحد ومفيش واحد اتقدم على واحد ومفيش واحد هي دي مصر احنا واضح ان في دولتين في دوله على الارض دي في غايه الامان وغايه الاحترام وغايه الادب وهي دي المصريين وفي دوله الاعلام دوله اخرى صنعاء الاعلام الليبرالي آه، تشاهد هذا الإعلام تشعر بالكذب وتشعر ب يعني ال- الخوف وتشعر بعدم الأمان وتشعر أنك أنت في يعني شيكاغو يعني يعني آه، تحس أنك أنت في دولة غير الدولة تنزل على الأرض تحس أن دول الناس بتوعك اللي أنت عارفهم ودول الناس اللي أنت عشت معاهم ودول الناس العاديين ودول ودول يعمل لك حرب بين ال- المسلمين واخواننا المسيحيين في الاعلام تنزل على الارض تلاقي في تعامل وفي ود وفي وفي وفي يبقى اذا احنا محتاجين ان احنا نركز في دوله الواقع محتاجين ندور ن- نركز في دوله الارض محتاجين ندور في يعني آه، نركز في الدوله اللي احنا عايشينها فعلا مش محتاجين بقى يعني نضع عقولنا في اذاننا ونصدق هذا الكذب وهذا الخداع وهذا التزييف عن قصد او عن غير قصد ولكن محتاج ان احنا نحكم عقولنا ونحكم نحكم ضمائرنا ونحكم قلوبنا واحنا شايفين اللي بنحبهم وعايشين معاهم والى اخره حتى المختلفين معانا برضه بنتحاور معاهم معاهم وبرضه بنتقبلهم هيروح الموقف ويروح الدستور ونظل برضه مع بعض وهنعيش مع بعض وهيجي يعني مواقف اخرى وخلافات اخرى وهنرجع برضه نتعايش مع بعض في حب وفي امان ولكن دوله الإعلام الليبرالي تصنع دولة أخرى ملهاش علاقة بالدولة اللي علينا دولة يتمنوها في خيالهم دولة يعني صورها الحقد الأسود ودولة صورها يعني الفكر الفاسد في أذهانهم دورة دولة يعني أسقطوها من أذهانهم على الواقع فرأوا الواقع كما يرون هم وليس كما يكون الواقع حقيقة علشان كده محتاجين ان احنا نحكم عقولنا ونحكم ضمائرنا ونشوف الطوابير والصفوف اللي كانت موجودة سواء كان بنعم او بلا لكن كله كان موجود الحقيقة في منتهى الروعة لكن كنت سعيد باللي قال نعم اكثر يعني ال- نزلنا وقلنا نعم وقلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت ليه قلنا نعم انا شخصيا واقف اربع ساعات ونص في الطابور من قبل صلاه الظهر واذن الظهر ورحت صليت الظهر في المسجد ورجعت تاني لغايه صلاه العصر ورحنا صلي العصر ورجعنا تاني واربع ساعات ونص لدرجه ان انا بقول اللي جنبي انا يعني محتاج بس اوصل مشوار بسيط كده وللمجموعه اللي جنبي متهيألي احنا بقينا 10 يعني يعني احنا بقالنا اربع ساعات ونص دلوقتي مع بعض بقينا 10 ها فحافظوا على الدور وخدوا بالكم انا واقف هنا ها يعني فكنا بنضحك حتى المختلف والمتفق كنا موجودين مع بعض بس انا كنت على يقين يعني انه يعني ان شاء الله هيكون يعني آه، الحق الحق الحق وانا ارى انا ارى الحق مع آه، نعم علشان كده نزلت قلت نعم يمكن سبحان الله يمكن الزوجه وبقيه الاخوات يعني واخدين سبع ساعات سبع ساعات انا بقول لهم يا اخوانا احتسبوا هذا الوقت لله هذا الوقت لله احنا بنجاهد في السلم ده اسهل بكتير من الجهاد في الحرب اخد فاصل وارجع لحضراتكم
الفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرع يحفظنا يدعو للبهجة والبشر
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 4 37 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك حان الآن موعد صلاة العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الكل يريد استقرار البلد كيف متى أي من هنا نعم نعم نعلنها من قناة الرحمة بداية الاستقرار بداية ما يتمناه الشعب الدستور الدستور نعم للدستور لقاءات حصرية على مدار الأسبوع مناقشات وحوارات تبين لك لماذا نعم للدستور وتعرفك ما الدستور وما لك وما عليك نعم لاستقرار البلد انتظرونا اليوم نعم نعم نعم نعلنها من قناة الرحمة بداية الاستقرار بداية ما يتمناه الشعب الدستور الدستور نعم للدستور الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر بأبها شرون يحفظنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في تكملة هذه الحلقة من برنامج فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية لكن كنت أحدث حضراتكم عن آه، لماذا نعمل الدستور وكلمة في الدستور وقلت كنت في منتهى السعادة حينما رأيت آه، يعني صفوف وطوابير يعني كثيفة جدا وطويلة جدا يعني في كل ميادين مصر وفي كل شوارع مصر وفي كل مدارس مصر مصر يوم السبت الماضي وإن شاء الله نشوف ده بكرة بإذن الله بكل أدب وبكل احترام وبكل حب وبكل تواد وبكل حوار بناء وبكل وقفة سلمية كل ده اللي احنا عايزينه قلت لحضراتكم وأن وكأن هناك دولتين دولة إعلام صنعها الإعلام الليبرالي ودولة على أرض الواقع دولة الواقع جميلة جدا غاية في الروعة آمنة جدا جدا علشان كده محتاجين نحكم ضمائرنا وعقولنا ونشوف الواقع كما هو لا ال- دولة الواقع ال- الإعلامي الليبرالي المزيف اللي بيصنعوها واللي أسقطوها من دماغهم على الأرض أو كما يتمنون لأنه الحقيقة لما بيكون برضو الجو دايما مشوش في يعني السمك القراميط ما بيحبش يعيش في مية نظيفة بيحب إن هو يعني إنه بيمشي كده ويحب يعيش في ميه مش نظيفه لكن لو الميه نطفت ممكن يموت وبالتالي في ناس بتكره النور في ناس عايزاها ضلمه في ناس بتكره الهدى في ناس عايزاها ضلال في ناس وهكذا علشان كده انا محتاج حضراتكم يعني تركزوا جدا في دولة الارض دولة الواقع وتحكموا عقولكم وضمائركم وقلوبكم زي ما قلت الحقيقة كانت صورة قمة في الاشراق امام العالم كله كان العالم كله بيرصدها خدوا بالكم ان مصر الان يعني في مرمى الهدف العالمي او مرمى كاميرا العالم يراها العالم الآن لأنها محور مش هقول بس يعني الوطن العربي أو الأمة العربية والإسلامية محور العالم إن شاء الله قريبا هم يرونها كذلك يعني الحلقة اللي فاتت كنت قلت لحضراتكم إن أنا آه، هقول نعم وبالفعل الحمد لله ربنا وفقني قلت نعم بعد أربع ساعات ونص يعني وصلت للصندوق يعني قلت هقول لكم نعم من أجل الاستقرار أنا هقول نعم من أجل الاستقرار قلت نعم من أجل النهضة قلت نعم من أجل الأمن قلت نعم من أجل إنقاذ سفينة البلاد من الغرق الاقتصادي والسياسي والهرج والمرج قلت نعم علشان المعرقلين للنهضة الحقيقية يدخلوا جحورهم قلت نعم علشان يبزغ شمس النجوم الجدد العلماء والمشايخ وعلشان تخفت يعني شمس ال- النجوم القدامى إن شاء الله نجوم العفن الفني اللي مش قادرين يفهموا وياخدوا بالهم ان الدنيا اتغيرت وانه بقى في نور مختلف وان بقى في علماء جدد وان هم مش مصدقين ان هم الناس لا تشير لهم بالبنان وهم شايفين نفسهم على يعني آه يعني ساده وباقي الناس آه عبيد مش قادرين ياخدوا بالهم انه الدنيا بدأت تتغير والدنيا ض... يعني الحقيقة لسه في ناس وفيكم سمعون لهم لسه في ناس الحقيقة برضو عايشة يعني على يعني آه، في في زمن يعني جاهلية الفكر وجاهلية ال ال ال يعني آه، الرؤى بشكل عام لكن احنا في زمن جديد في وقت جديد المفترض ليه علمائه وليه مشايخه وليه نجومه الحقيقيين اللي طول عمرهم المفترض يبقوا نجوم بس الحقيقة طول عمرنا كان في كلمة متلخبطة العلماء للأسف كانوا للأسف مش واخدين حقهم وبالتالي العوالم والعلماء لاحظ الكلمات الحروف كانت الحقيقة متلخبطة شوية كل واحد للأسف كان في موضع الآخر بالنسبة لاهتمام الدولة وبالنسبة لاهتمام الإعلام وبالنسبة لمواضع القيادة وبالنسبة لي حتى النواحي المادية وإلى آخره للأسف كانوا هم آه، فوق والعلماء للأسف ما كانش حد بيبص لهم لما تصلحت النظرة صعبان عليهم الله ما هو تلك الأيام نداولها بين الناس الأيام دول فمعروف انه يعني دولة الباطل ساعة ودولة او الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة لكن هم ما كانوش واخدين بالهم ومش مصدقين علشان كده هيموتوا على النظام السابق وعايزين يرجعوه باي شكل من الاشكال لان هم حاسين انهم يعني هتذرهم الرياح مع من ذرته الرياح يعني طبعا انا بقول نعم علشان نطبق شرع الله نعم من اجل الشهداء نعم علشان لاحظ ان في دايرتين كبار انا كل ما ابص لهم استغرب جدا يعني هل انت حكم عقلك وضميرك عايز تقف في انهي دايره تخيل ان في دايره فيها العلماء والمشايخ وفيها كبار يعني الساسه و- وكبار يعني ال- العلماء العلم وعلماء الدين اللي هم يعني فاهمين واللي هم منصفين واللي هم يعني موضوعيين واللي هم فادوا البلد طول عمرهم بشكل جاد وربما بدون مقابل لكن في دايره اخرى للاسف ودي دايره نعم في دايره اخرى بقى فيها فلول فيها ليبراليين فيها علمانيين فيها آه، شيوعيين فيها مستفيدين فيها ناس أصحاب مصالح فيها تجار مخدرات فيها للأسف للأسف إخواننا المسيحيين الحقيقة يعني أنا, أنا هم صعبين عليا لأن هم مظلومين لأنه للأسف عمر ما في واحد إسلامي أهان واحد مسيحي لأنه هو يعلم حقه تماما تماما تماما وهو- وهو- لأنه عارف أن ربنا هو اللي بيحاسبه فبيحكم ضميره بيحكم عقله وبيحكم شرع الله في الآخر لكن للأسف أنا صعبانين عليا لسبب إخواننا المسيحيين في مصر للأسف أنهم تجمعوا في دائرة لا للأسف كلهم و- و- ودي مشكلة ليه لأنه الإعلام للأسف خوفهم جدا خوفهم جدا من الإسلاميين لدرجة أن في أخت بتقول أنا بقول لها الكلام ده بتقول لي إذا كنت أنا مسلمة وخفت من الإسلاميين مش هيكونوا هم هيخافوا من الإسلاميين وخلال سنين طوال وهم يعني يزيفوا في تاريخ الإخوان والسلفيين ويقبضوا عليهم وكذا وكذا وكذا يعني آه، وبالتالي خوفوهم جدا جدا وقلقانين جدا ومرعوبين جدا للأسف لما تنزل على دولة الواقع دولة الأرض تلاقي في أمان ما فيش مشكلة لكن لما تروح لدولة الإعلام الليبرالي تلاقيهم للأسف خلوهم خدوا اتجاه وخدوا خط مختلف تماما وهم احنا عايشين معاهم واخواننا على الارض وبن يعني ن- نشتري ونبتاع منهم والى اخره و- و- ويعني نبيع لهم ونشتري منهم نتعامل نتعامل زي ما طول عمرنا يعني نتعامل ك يعني اصدقاء وجيران وكذا وكذا ولكن دوله يعني الاعلام الليبرالي الدوله الاخرى يعني للأسف أسقطوا حقدهم الأسود وتزييفهم المريب على ال- الواقع لدرجة أنه يعني خلوا يعني آه يعني مسيحية مصر للأسف البعض يقول لك أنا هاجر البعض يقول لك لا أقول لا لحسن هيرجعوا وخلوا المسألة هم بيقول لك ما تشتغلش بشكل ديني وبشكل عقدي طب أنت شغال بشكل إيه دلوقتي ما انت شغال بشكل ايه دلوقتي يعني المفترض ان في من المسلمين بيقول نعم ولا والمفترض في من المسيحيين بيقول نعم ولا هو انا دلوقتي لو جيت قلت يا اخوانا اللي عايز يصحى الصبح بدري يكتب نعم واللي عايز يصحى متاخر شويه يكتب لا هتلاقي من هنا ومن هنا لكن ايه ال- ده لان ده موضوع مش هيدخل فيه يعني يصحى الساعه مثلا آه، يعني سيبك من يصحى علشان برضه ما يبقاش فيها تصحى للفجر وما تصحاش للفجر لا خليها مثلا عايز ايه اللي هيشرب آه، يعني آه، آه، عصير مثلا في نص الاكل واللي مش هيشرب- يشرب عصير في نص الاكل واعرض ده على المسلمين والمسيحيين هتلاقي نعم ولا وهتلاقي نعم ولا لان مفيش مساله هنا ايه حد هيروج لفكر ولا ولا الى اخره بيقول لك هم بيشتغلوا بالدين والمنابر وكذا ما انتم بتوظفوا الناحيه الثانيه برضو للاسف توظيف بنفس الفكر اللي انتم بتقولوا عليه وترفضوه يعني فما هي الدائره التي تحب أن تنتمي لها والتي تحب أن تكون فيها قلت لحضرتك في دايرتين كبار دايرة نعم ودايرة لا شوف مين اللي جوه الدايرة وشوف أنت تحب تعيش في أي دايرة طب افرض افرض أنه كان دستور فيه مثلا ثلاث مواد محتاجين يعني تعديل أو إصلاح أو ما شابه وكل ده إن شاء الله بعد الاستقرار وبعد الدستور وبعد مجلس الشعب مجلس الشعب مفوض أن هو يغير ويضيف ويعدل وده أساسا يعني يعني عمل بشري وكان الأصفهاني بيقول دايما ما كتبت كتابا في يوم هذا إلا قلت في غد لو كان هذا لكان لغير هذا لكان أفضل ولو زيد لكان يستحسن ولو انتقص هذا لكان أفضل وذلك من يعني استيلاء النقص على جملة البشر علشان احنا بشر لابد أنه ح- يعني هيكون ده في نقص وهنعدل وهن والى آخره ولكن الحقيقة يعني لو في قفص طماطم فيه 236 مادة في الدستور فيه 236 طماطمايه وفي ثلاثة يعني مش قد كده اعزل الثلاثة واعدل بعد كده الثلاثة ولا ارمي قفص الطماطم كله ال 236 واقول لا لقفص الطماطم ال 236 اللي قعدنا ست شهور علشان نقعد نشتغل فيهم ولو رميناه نقعد ست شهور وثمان شهور ونقعد لا مش هيبقى ست شهور وثمان شهور ده ممكن نجيب دستور مش هنرضى عليه كاسلاميين هنقول لا وبعدين نرجع تاني نقول لا وبعدين نرجع ونرجع ونعيش في يعني آه، فوضى مدمرة مش فوضى خلاقة يريدون لمصر أن تكون فيها علشان كده بنقول نعم من أجل ال- الاستقرار يعني الحقيقة برضو يعني آه، كنت ماشي آه، يوم ال- ال- الجمعة الماضية بعد ما قلت نعم للدستور ولقيت بعض الشباب وزعوا ورقة عليا كده فيها بيقول لك قول لا للدستور وفي 12 حاجة كاتبينها الحقيقة للأسف هم مشيوا بس أنا قلت في سر بعد ما قريت الورقة كنت هقول نعم بعد ما قريت الورقة دي الحقيقة هقول نعم جدا لأن في 12 كذبة للأسف موجودين في الورقة جايبين المادة وعكسينها جايبين المادة في الدستور وعكسينها جايبين المادة وعكسينها حتى المواد اللي الإعلام فضل يقول يا إخوان وعمالين ندافع ندافع طب ما تقرا لا الناس ما بتقراش الناس بتسمع وفيهم سمعونا لهم للاسف فلقيت ال 12 ماده كلهم تزييف وكذب انا ما اعرفش اللي اداني الورقه دي هيجي يوم القيامه وهو بيتصور اللقاء ده هو بيديني الورقه وهو بيكذب 12 كذبه كل ورقه هيوزعها كان فيها 12 كذبه تماما عكس المواد بتاعه الدستور يعني ال- في نقطه في منتهى الاهميه الحقيقه يعني انا محتاج برضو طول عمر الدستور كان موجود ولا ما كناش عايشين بالدستور لا كان في دستور 71 وهكذا لكن هل الدستور كان مطبق كان ليا صديق طول عمره ليه آه، يعني آه، آه، عايز حاجه معينه بيقول لك دي آه، موجوده في الدستور وفقا للقانون والدستور بيقول كذا هو ده القانون والدستور ايه يا عمنا ما كانش فيه للاسف يعني تطبيق القانون او الدستور بالشكل الذي ينبغي ان يكون هو كان الدستور موجود موجود كان فيه عوار كتير جدا وتصلح تمام امال الاول ما قلناش لا ل- ليه ليه لا للدستور وما كانش حد واخد باله خلاص بقينا كلنا فلاسفه وسياسيين وكذا وكذا طب ما تقرا اقرا في النهايه اقرا ما تخليش حد يشوف لك ما تخليش حد يشوف لك ده هو لابس نظاره سوداء فبيشوفه اسود لكن انت لي- ليك نظاره تانية نظاره عقليه انت اللي لازم تشوف ما تخليش حد يشوف لك يعني طيب كان الدستور موجود هل كان بيطبق فينا فعلا لا للاسف ما كانش بيطبق علشان كده انا بقول نعم لان انا عايز آه، يعني حاكم يطبق فينا الدستور ح- حقيقي والدستور اللي فات كان فيه حاجات حلوه بس ما كناش شايفين الحاجات الحلوه ليه طول عمرنا انت ممكن تجيب لي الدستور طب ما ما هو الشرع موجود طب ما القران موجود طب ما ما كانش محكم برضه للاسف يعني فينا كمان بغي ان يكون يعني تمام وبالتالي الدستور لما هيكون موجود انا بقول نعم علشان يجي من يعني يكونوا قائمين على تطبيق هذا الدستور بجد بجد في الواقع اللي موجود لما يقول لك ما اعرفش من حق يعني ال- الام انها تقعد مثلا آه، فتره ما علشان فتره الرضاعه علشان البناء النفسي للابن وتقعد معاه و- و- وتاخد مبلغ كذا وبتاع انما ال- ما سبق اخت بتقول لي 40 يوم ولازم انزل الشغل طب ما انا لما القانون يعدل حاجه زي كده لا انا مع طبعا ال- الدستور يعني عشان كده انا عايز اللي يطبق الدستور فينا لازم يكون حاكم عادل ولازم تكون حكومه عادله ولازم يكونوا قضاه عادلين يحكموا فينا الدستور انا بسال سؤال الحقيقه لواحد علماني او ليبرالي او شيوعي انا بسالكم سؤال بس قبل ما تجاوبني الله يكرمك انا محتاج ان حضرتك معلش آه، تحكم ضميرك قوي وتحكم عقلك قبل ما تجاوبني وتفكر كتير قبل ما تجاوبني على هذه الاسئله آه، هل تحب طيب يعني آه، فكر كده والسؤال لواحد علماني او ليبرالي او شيوعي خلاص هسالك مجموعه اسئله ومحتاج انك انت تجاوب جوه نفسك كده بصدق وبضمير وبتحكم عقل مش بعقل غيرك هسألك الأسئلة دي لكن بعد الاتصال السلام عليكم
الو السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته حضرتك يا دكتور الحمد لله بخير يا أخت الله يكرمك الحمد لله يا رب دايما يعني الله يكرمك أنا كنت بس بقول لحضرتك انا قاعده مع والدتي ووالدي بقالي 15 سنه يعني منفصله وكده أيوه فعندي بنتي دلوقتي بقت في الثانوي أيوه ففي يعني ع- طبعا سن ال- اللي هي المراهقه او سن الشباب او كده وهم طبعا برضه ناس كبيره وليها خبراتها وكده فعلى طول خلاف بينهم وبين بعض على طول وطبعا ده بيأثر عليها هي في مذاكرتها وبيأثر عليهم هم في ان هم يعني بيتضايقوا لما بيلاقيها بتعمل حاجه مثلا يعني م- م- تبع ال- يعني الجيل اللبس ال- التلفزيون اللي مش عارفه ايه وبين برضو و- وانا في النص كده بين الاتنين انا مش عارفه لان انا أنا باجي معاهم على اساس ده ابويا وامي أيوه وساعات بق- يعني غصب عني ببقى عارفه ان هي ممكن تكون صح شويه بس باجي عليها عشان خاطر هي ايه ما ما, ما تزيدش هي عندها كام هي سنة عنادية 17 سنة شوية. هي في الثانوي في 16 في أولى ولا تانية آه، اولى أولى 16 تمام هي هي هي شاطره وممتازه ومؤدبه و- طب حضرتك من ومتدينة 15 شوية سنة بتصلي بتقولي لي من 15 من سنة منفصلة وقاعدة مع والدك مع- آه، ووالدتك آه.
وهي عمرها 16 يعني بعد سنة من آه، ولادتها يعني يعني هي آه، يعني تعتبر متربية معاهم من ساعة ما اتولدت بالظبط- تقريبا يعني بالظبط هي سنه سنه وجت عاشت معاهم يعتبر طيب.
هم اللي مربيين هل حضرتك بتشتغلي؟
نعم حضرتك بتشتغلي؟
انا اه بشتغل ب- بشتغل من الصبح لحد الساعه 6 من 8 ل 6 من 8 ل 6 يعني بتباع آه.
لغايه ما قبل العشاء يعني يعني اليوم كله بره يعني قطاع خاص عبال طبعا ما باجي ي- يعني بيبان عليهم كانوا متضايقين او بتاع يعني ممكن اسمع لدي شويه وليهم شويه وف- وانا في النص لا انا عارفه اجي عليهم لان ساعات بيبقى هم صح ساعات برضه مش عارفه اجي عليها لان هي ساعات برضه بتبقى صح اخت انت قلت نعم ولا لا للدستور لا نعم طبعا برافو عليك نعم عشان خاطر ربنا يعني ي- يكرمنا طيب علشان خاطر علشان بصي يا اخت سيرة ال- يعني اللي بيقول لا يعني راعي ربنا راعي ضميره شويه احنا احنا مسلمين نقول لا ليه صحيح بصي يعني يعني إحنا ما هو في مسلمين بس مغيبين طب للاسف ماشي، ال- الفلول اللي كانوا عاي... ماشي بيقولوا لا لسبب ال... يعني معلش الديانات التانية يقولوا لا لسبب طب دلوقتي انا انا واحد لا, لا, لا, لا مسيحي ولا شيوعي ولا كذا اقول لا ليه وده سبب آه، وهمي ده سبب وهمي بالظبط، يعني كل دي لأنهم اسباب مش وهميه عارفين.
اساسهم مش هيلاقوا يعني يعني يمكن آه، مسيحيين مصر انا الحقيقه ال- كل ال- آه، مش هقول اقليات لان هم جزء من هذا الشعب الاصيل يعني ولكن يعني آه، آه، هم المحظوظين في العالم كله حقيقه يعني وهم الامنين في العالم كله ده معاهم الاقتصاد اساسا كله كمان هو يعني الواحد ما اصلها اصلا دولة اسلامية هي دولة ايه ما هي دولة اسلامية مع حضرتك طبعا ال- انا عايز اقول لك قلت نعم عارفه ليه علشان حقيقي فاكرين ايام ما كانت الناس بتقدم لرئاسه الجمهوريه وجيت في وقت من الاوقات يعني قلت يعني آه، دعابه كده خلاص انا من بكره هتقدم بقى لرئاسه الجمهوريه علشان يعني آه، احط قانون كده للمراه وللطفل الحقيقه و- واطلع تاني يعني كنت يعني الحقيقه آه، يشغلني جدا الموضوع ده بمعنى انه دلوقتي حضرتك بتحكي لي مشكله لو حضرتك يعني بتشتغلي وقت آه، معين من 8 ل 6 حرام اه والله حاجه صعبه وانا جدا بقالي يعني بقالي 12 سنه في الشغلانه دي بس طبعا يعني قطاع- قطاع خاص وده الموجود ايا كان ايا كان يعني يعني ده في رجاله ما بيشتغلوش نص الوقت ده وبيهلكوا يعني عايز اقول انه حضرتك بتشتغلي ما شاء الله 10 ساعات متصله وبتطلعي قبلها بساعه وترجعي بعدها بساعه يعني 12 سنه من 12 12 ساعه من 12 سنه بهذا الشكل يعني لا ده احنا عايزين اكراما لاخواتنا يعني انا عايز اختي وامي وزوجتي و... عايزهم يتعززوا كده بهذا الشكل حتى لو حابه تشتغل اشتغل شغلانه محترمه في جو محترم في وقت والله محترم لو بمرتب قالوا اقعدي في محترم البيت وخدي مثلا نص المرتب انا ما عنديش مانع هو ده اللي انا يعني يعني الحقيقه بننادي بيه والناس المحترمه بتنادي من زمان انه وده اللي انا شفته بقول ويا في ريت في الواحد دول يقدر يقعد.
تانية بس طبعا مصاريف الحياه انا مع حضرتك انا عايزة مع أقول حضرتك لحضرتك ده اللي انا إن شفته والدي انه الناس ووالدتي- ممكن يعني يعني آآ آآ الاخوات ممكن يجوا في وقت من الاوقات وبعدين بيبقوا انهكوا وتعبوا جدا جدا ولو في مشاكل في الشغل مش قادره تسيبه علشان برضو النواحي الماديه وصعوبه الحياه وربنا يكون في عايزة العون اقول لحضرتك على حاجه هم اللي مربيينها يعني انا كنت ببقى في شغلي في الوقت ده وهم اللي متكفلين بيها لو هي تعبانه اغيب يوم ما اقدرش اغيب اكتر من كده هم اللي بيراعوها ما هي هي القصه دلوقتي واخده بالك فانا انا مش انا عارفه يمكن بصراحه هو والدها بصراحه ما نعرفش عنه حاجه او بمعنى اصح هو متجوز ومعاه اولاد تانية في بلد تانية هي أيوة، عارفه ان هو متجوز ومعاه اولاد تانية بنتي طيب بس طبعا هو هي ما بتسالش عليه لان عندها خلامها وعندها طب علاقة حضرتك جدها بالبنت إيه؟
بيعوضوها شويه جميع علاقه حضرتك بالبنت ايه؟ علاقه الوجدانيه العلاقه لا ال- لا انا بتابع حضرتك من سنين على فكره و- تمام.
ويعني بعمل زي ما حضرتك بتقول قريبه منها بس طبعا الوقت قليل قريبه منها ممكن ساعه آه، مم.
ساعتين بكتير قوي لو اقعد معاها وبعد كده صراحه ما بقدرش طيب ما هي بقدر اواصل هي بدات الخلاف مع جدها وجدتها اعتقد من سنه اولى اعدادي ما قبل ذلك ما ممكن.
كانش ده آه، حاصل اه يعني من بدايه دخولها مرحله المراهقه والاستقلال والتعبير عن الذات وما شابه يعني بالظبط كده طب آه.
يعني اصعب مشكله ممكن تكون بينهم ايه
يعني يعني اعملي كذا هي مثلا من نوع مش بتحب حد يقول لها اعملي حاجه او بمعنى اصح بتعمل لما تكون هي عايزه تعمل تمام لكن ال- لما هي مثلا اعملي كذا ي- ممكن هي ما تعملش جدها وجدتها سنهم كام دلوقتي ستين خمسين يعني جدها ستين ستها خمسين فوق الخمسين أيوة.
وناس كبار وعايزين انا نفسي لما باجي ب... انا بس- بشتغل يوم الجمعه عشان أريح لان هم برضو بيبقوا كبار وتعبانين فبرضو حتى يوم الجمعه ما بقدرش اقعد معاها الوقت الكافي تمام طيب آه، يعني اجيب حضرتك ان شاء الله شكرا ماشي، لاتصال ربنا حضرتك يبارك لك يا رب.
الله يكرمك يا اختي بارك الله فيك طيب يعني اجيب على اختنا ولكن بعد ما اسال السؤال ليه يعني آه واحد علماني او ليبرالي او شيوعي انا عايز اساله الحقيقه زي ما بقول لك عايزه يفكر كويس جدا جدا ويحكم ضميره ويحكم آه عقله قبل ما آه، يجاوب يعني انا بقول له هل تحب انك انت يا ايها الشاب الليبرالي او العلماني او الشيوعي تحب تتجوز واحده اخوانيه او سلفيه ولا تحب تتجوز واحده ليبراليه او شيوعيه او آه، يعني علمانيه تحب تتجوز من مين تحب مين تكون أم أولادك لو سافرت مين هتحفظك في نفسها وفي أبنائك وفي مالك وفي نفسك وفي نفسها و... مين أنا عايزك ما تجاوبش أنا عايزك تفكر آه، يعني مع نفسك يعني هل تحب انك انت بعد كده تجوز ابنك او بنتك بنتك بالذات يعني لواحد اخواني او سلفي ولا واحد ليبرالي او شيع- شيوعي او علماني تحب تجوزها لمين مين اللي ممكن يحفظ لها حقها زوجها لمن ممن يتقي الله مين هيتقي الله فكر فكر انا مش عايز الحماس ياخدك وتاخدها كسياسه وتفصل السياسه عن الدين مفيش حاجه اسمها فصل السياسه عن الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي وكان قائد امه وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق كانوا يعني آه، حكماء وكانوا يعني آه، في الدين لهم باع طويل يعني عايز اسالك برضو سؤال تاني هل يحب يعني تحب انك انت لو رايح عمره او حج مثلا يرافقك في رحله الحج او العمره واحد اخواني او سلفي ولا واحد ليبرالي او علماني او شيوعي فكر هل تحب ان يؤمك في الصلاه يكون امامك في الصلاه واحد اخواني او سلفي ولا واحد ليبرالي او علماني او شيوعي هل تحب انك انت لو حبيت تروح اي مكان ومضطر انك انت تامن لاهلك مع حد تأمن لأهلك مع واحد إخواني أو سلفي ولا واحد ليبرالي أو علماني أو شيوعي لو حبيت تشتري من حد و- وخايف يبيع لك سلعة هتشتريها من واحد سلفي أو إخواني ولا هتشتريها من واحد ليبرالي أو علماني أو شيوعي لو حبيت انك انت يعني إيه إيه يعني يغسلك واحد بعد الموت تحب مين يغسلك جاوب بضمير كده وبعقل سلفي او اخواني ولا واحد ليبرالي او شوية او علماني طب لو حبيت يعني قدر هتدفن مع حد في نفس المقبره هتدفن مع مين هتدفن الناحيه التانية هتاكل ضرب طيب لو حبيت انك انت يمشي ورا جنازتك ناس يمشي ورا جنازتك سلفيين واخوان ولا يمشي ورا جنازتك ليبراليين وعلمانيين وشيوعيين طب لو حبيت انك انت واحد يعني قبل السير بالجنازه حد يصلي عليك خلاص حد يصلي عليك وقتها آه، آه، ويطلب ليك ال- ال- المغفره والرحمه وكذا تحب انه يكون اخواني او سلفي ولا تحب انه يكون ليبرالي او علماني او شيوعي طيب هل تحب انه يطبق فيك شرع الله اه ما كل ده شرع الله اللي انا بقول لك ده كل ده شرع الله على مستوى ال- يعني التفصيلي يعني تمام لا شرع الله لا لا لا لا, لا خوفونا خوفونا منه و- و- و- ومسخوا العقول وفي نفس الوقت عملوا تلوث للضمائر وفي نفس الوقت يعني شوهوا الوجدان تجاه السلفيين والاخوان خلال سنين و- والاخوان والسلفيين هم من يقيموا شرع الله وبالتالي هم يقصدوا شرع الله هم يقصدوا يعني ال- الاسلام آه، نفسه يعني طيب مين هيطبق شرع الله اذا قلت انه احب ان يطبق فيه شرع الله هيطبقه الاخواني والسلفي ولا هيطبقه العلماني والليبرالي والشيوعي طيب مره يعني يعني آه، آه، يمكن حتى كان سبحان الله آه، في آه، آه، جمعه النهضه عند جامعه القاهره كان طلع يعني شيخنا المفضال فضيله الشيخ الدكتور محمد حسان وقال لقد بزغ يعني شمس الاسلام من جديد ولقد لاح في الافق فجر جديد للاسلام وبتاع فخدوا الكلمه هم مش فاهمينها طبعا وهو طبعا في يعني يعني آه، الكلام واضح للي عايز يفهم لكن اللي عايز يؤول وي- ويزيف الحقائق و- وكده فقال لك يعني هو احنا لسه هنبقى مسلمين النهارده يعني قبل كده ما كناش مسلمين يعني ابويا وامي واللي ماتوا دول ما كانوش مسلمين طبعا كلام هايف وكلام فارغ الحقيقه يعني لكن كان منظر يشرح القلب للي بيحس للي عايز الاسلام فاللي بيرى بعيون آه، يعني وبضمير آه، اسلامي فكان يبقى فرحان جدا فرحان جدا بهذا ال- الفتح يعني آه، ويقول لك لا ما احنا كان الاسلام طول عمره مطبق في فرق ما بين يعني ال- أعمدة البناء والبناء كله يعني عارف لما يبقى في عمارة أو برج في منتهى الروعة من جوه ومن بره ومتشطب آخر جمال يعني طب في أعمدة أنت عايز الأعمدة بس أنت عايز يعني بني على الإسلام وعلى خمس شهادة أن لا إله إلا الله لو أنت كنت عايز كده كمان وأن محمد رسول الله وإيتاء ال- و- وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج ال- وصوم رمضان وحج البيت يعني اللي من استطاع إليه سبيلا أنت عايز الأعمدة بس الخمسة لكن البناء الإسلامي شاهق وكبير جدا جدا وأحكامه في كل يعني مجالات الحياة لا ملكش دعوة آه، بيها يعني واحد بيقول لي طب أنا لما اتجوزت ما اتجوزت على كتاب الله وسنة رسوله يا دكتور أنا اتجوزت على كتاب الله وسنة رسوله يا دكتور صح اتجوزت على كتاب سنة الله وسنة رسوله ده قالها المأذون تصدق لو ما قالهاش ما كنتش هتاخد بالك لا أنا عايز كده فجميل أنت قلت كده لكن عشت على كده عشت على كده اصل هو بيقول لك ما انا كنت اسلامي طب انت كنت مطبق الاسلام في الواقع ال- الحياه عندك يعني طيب انت اتجوزت خلاص على كتاب الله وسنه رسوله طب انت دلوقتي في الفرح وفي الكوشه ولمين المعازيم ومش عارف ايه وبتاع هل فستان العاري بتاع عروستك ده على كتاب الله وسنه رسوله بس انا اتجوزت على كتاب الله وسنة انا بقول لك دلوقتي التفاصيل هل فستان زوجتك العاري ده على كتاب الله وسنه رسوله هل الاغاني المجنه اللي في الفرح دي على كتاب الله وسنه رسوله هل الرقاصه دي على كتاب الله وسنه رسوله هل الخمره والمخدرات الحشيش والبانجو اللي في الفرح على كتاب الله وسنه رسوله هل التبذير والاسراف اللي في الفرح على كتاب الله وسنه رسوله هل معاملتك لزوجك كان على اساس كتاب الله وسنه رسوله هل معاملتك لزوجتك كان على اساس كتاب الله وسنه رسوله هل تربيتك لاولادك او لا قدر الله في مشاكل وتم طلاق هل الطلاق برضه كان يعني امساك بالمعروف او تسريح باحسان على كتاب الله وسنه رسوله ما نضحكش على نفسنا احنا نريد ان يحكم فينا شرع الله علشان كده قلت نعم للدستور اخد الاتصال وارجع اجيب الاستشارات السابقه واتلقى استشارات حضراتكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور اتفضل يا اختي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله آه، وبركاته انا بس عندي سؤال آه، انا عندي آه، اطفال آه، بنت اربع سنين وطفل سنتين ونص وطفله آه، ست شهور ايوه آه، وكنت اتمنى ان انا اخدهم معايا في في رحله عمره لو يا رب يعني اقدر مثلا لكل سنه لو قدرت يعني آه، فهل لو اخدتهم معايا آه، هل هيفرق معاهم في الذاكره مثلا ان انا اخدتهم معايا ولا مش هيفرق لاعمارهم الصغيره آه، لان كنت حابه ان انا يعني اعودهم على المكان واعلق قلبهم بيه آه، قدر المستطاع يعني جميل آم، ال- فهي- العمره ال- العمره آه، حضرتك هتعملها في السعوديه ولا فين؟
اه في السعوديه السعوديه أكيد.
طيب عموما يعني انصح اي حد يعمل عمره او حج في السعوديه ها؟ طيب بصي يا اختي ايوه يعني انا انا كنت متصور انك هتسالي سؤال تاني خالص يعني الحقيقه آه، ربنا يكرمك وسالت سؤال رائع يعني بس انا كنت متصور انك هتسالي سؤال تاني يعني بنت مثلا اربع سنين والتانيه تقريبا سنتين والتالته ست شهور أوه.
يعني حضرتك بتقولي هل هيعلق في الذاكره منظر الحرم والمنظر يعني الرائع ده لكن انا كنت متصور انك هتسالي سؤال لو انا سبتهم هل نفسيتهم ما هتتاثر بالظبط على فك- على فكره انا كنت هسال نفس السؤال اللي ده بالظبط حضرتك نفس السؤال لان كل اللي حواليا بينصحوني بتركهم عشان انا اقدر اتمتع بالعمره آه، بس انا اخدتهم معايا السنه اللي فاتت يعني انا كده كده اصلا خدت التجربه دي معاهم السنه اللي فاتت بس من غير طبعا الطفله الصغيره ما كانتش لسه اتولدت آه، طيب فأنا- جميل فانا يعني الشقين هل لو انا سافرت بيهم كل سنه هل هيبدا يعني يتعلق باذهانهم ه- يعني المشهد ثانيا لو سبتهم في مره من المرات هل هياثر عليهم نفسيا ان انا اتركهم 10 ايام او اقل او اكثر يعني شوف هقول لحضرتك على حاجه لو ليكي ابن او الزوج يعني هو خارج يعني لا لو الزوج يعني ما هو البنات اهم لو الزوج وهو خارج يعني آه، حط عطر جميل وهو خارج يعني برفان رائع يعني هل البيت كله هيتعطر والاولاد هي يعني يشموا هذا العطر الجميل يعني اكيد اكيد طيب المكان آه، يعني العطر الرباني الرائع اللي فيه سوف يعني ي- يشكل وجدان الاولاد حتى لكن اربع سنين وسنتين برضه يعني عقلهم هيبدا برضه يدرك المكان وفي صور هتبقى موجوده في ال- الذاكره وفي برمجه العقل الباطن المنظر اللي موجود ده يكفي الهدوء اللي حضرتك هتبقي فيه ويكفي انهم حتى لو حضرتك عصبي يشوفوك بشكل مختلف يشوفوا العلاقه الزوجيه بشكل مختلف العلاقه بين الزوجين فيها اريحيه وفيها تواد وفيها حب وفيها رحمه فبالتالي فكره انه كتير جدا من الاخوات لما بيسيب الاولاد ويروح عمره او حج لا سيما لو قعد اكتر مثلا من اسبوع 15 يوم وكده الحقيقه الست شهور طب ازاي وانت بترضعي ده رقم واحد يعني رقم اتنين البنت اللي عندها اربعه محتاجاكي برضه في كل لحظه والبنت الاثنين محتاجاك في كل لحظه فطبعا مش الافضل ده هو لازم تاخديهم معاك هناك وتدبري امورك هناك بقى يعني آه، آه، ده الاصلح والافضل والاجمل ليهم ولنفسيتهم و آه، آه، لكن طبعا السيء وكل السوء في انك كنت هتروحي وتسيبيهم كان هيبقى فيه مشكله الحقيقه ضخمه جدا مشاكل الخوف مشاكل عدم امان مشاكل انفصال قسري مشاكل قلق وتوتر مشاكل عصبية وكم من الأولاد الأم أو الأب سابوهم وراحوا سفر أيا كان عمرة أو غير عمرة ورجعوا لقوا الأولاد عندهم تبول لا إرادي وعندهم يعني قضم أظافر وعندهم وضع الأصبع في الفم وعندهم حالة من القلق وعندهم فزع ليلي وعندهم وعندهم يعني فالأفضل مش الأفضل هو الصح والأصح والصح إن حضرتك تاخديهم معاكي طبعا ربنا يجزيك كل خير ربنا يكرمك يا رب الله يكرمك يا اختي بارك الله فيك طيب اجيب عن يعني سؤال اختنا كانت تقول انا جالسه مع آه، والدتي وانا آه، منفصله وبنتي في تانية آه، اولى ثانوي 16 سنه خلاف آه، بين بنتي وبين والدي ووالدتي هو الحقيقه يعني لما اجي ابص هنا هو يعني صراع الاجيال في ثلاث اجيال في ثلاث اجيال الحقيقه جيل ال- الاجداد وجيل ال- الاباء وجيل ال- الابناء يعني آه، ده لازم هيكون فيه اختلاف آه، عادي بس انا مش عايز الاختلاف يوصل لخلاف يعني اختلاف في الفكر اختلاف في آه، الحاله النفسيه اختلاف في طبيعه الجد والجده اللي دلوقتي محتاجين شيء من الهدوء واللي بيقارنوا بين حضرتك وبين البنت لانهم بيعتبروا انهم ربوكي وربوا البنت برضه ما بقى لهم خم... يعني 15 سنه معاهم وبالتالي لاحظوا الفرق اللي بينك وبينها لاحظوا الفرق اللي بينك وبينها كنت مطيعه وكنت كويسه معاهم وكنت وكنت فهم مش متعودين على النظام بس هم ما خدوش بالهم انه ربوا اولادكم بغير ما تربيتم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم ما خدوش بالهم انه الفرق ما بينك انت وما بين بنتك فرق الزمن اللي احنا عايشينه ما كانش فيه نت وما كانش فيه فيسبوك وما كانش فيه كمبيوتر وما كانش فيه اصدقاء بهذا الشكل اصدقاء السوء وما كانش فيه واقع الحقيقه يشتت الانتباه والتركيز ها بهذا الشكل يعني ال ال كنت حضرتك مثلا مع اخواتك كنتوا آه، مطيعين للاب وللام فوجدوا الاختلاف فهم بيقارنوا ارجوكي تقولي لهم ما يقارنوش ارجوك ياخدوا بالهم حتى لو هم خدوا بالهم وافتكروا ما بين بعد 21 سنه بالنسبه لحضرتك لغايه دلوقتي تمام وانت بتطيعيهم ما, ما, ما يحكموش يفتكروا لما كنت برضو في سنهم وكنت بتخت... هتختلفي بادب بس كان في جزء من الاختلاف بس هم امك وابوك بشكل آه، يعني آه، آه، مباشر المفترض انه الحقيقه البنت برضو ما بين افتقادك آه، ليها وافتقادها ليكي برضو بيبقى في شيء من التوتر في شيء من العصبيه في شيء من يعني طول الوقت طبعا متضايقه ومخنوقه ويبقى في جزء برضو من عدم شحن الحب بشكل جيد انا عايز انبهك برضو في يعني اصلا مش ممكن اكون انا غبي 12 ساعه في اليوم بقالي 12 سنه عشان اكون صادق معاكي يعني وفي نفس الوقت آه، آه، ام تانية قاعده 12 ساعه في اليوم مع آه، بنتها لمده 12 سنه والشحن الوجداني داخل نفس البنت وداخل وجدان البنت هيكون واحد اكيد هيكون مختلف فهو اعتراض من البنت هو رفض من البنت هو آه، عدم آه، آه، غرس حب بشكل كافي فمش قادرة تخرج حب بشكل كافي الحقيقة لا ليكي ولا للجد والجدة لازم البنت تاخد بالها برضو انه انا عايز بس الجد والجدة يلاحظوا وتكون انت حمامة السلام كده في النص يعني انه ال- انه الجيل مختلف والبنت في مرحلة صعبة جدا اخطر مرحلة في العمر كله مرحلة المراهقة واخطر اخطر جزء من مرحله المراهقه اللي هو مرحله المراهقه المتوسطه من 15 ل 18 واخطر سنتين في العمر كله اللي هو 16 و17 فهم يتحملوها لغايه لما نعدي المطب بتاع مرحله المراهقه المتوسطه 16 و17 وندخل بعد كده على يعني 18 يتحملوها بس ال 16 و17 وندخل على 18 هيلاقوا واحده ثانيه ان شاء الله اكثر هدوءا واكثر تعاونا واكثر استقرارا نفسيا وبالتالي اكثر استقرارا خارجيا في العلاقه آه، بيهم يعني فانا عايز توصل لوالدك والوالدتك رساله ان هم ب- يعني آه، رفقا بيها دلوقتي ياخدوا بالهم بس ان مرحله مراهقه من الارهاق وبالتالي المراهق عايز يستقل وعايز يعبر عن ذاته وعايز يقول انا موجود وربما يبقى في جزء من العناد وجزء من الثوره العارمه وجزء من يعني عدم سمعان الكلام وعايزه يعني آه، هم عايزين يناموا بدري وهي عايزه تسهر ده جزء آه، تاني برضه آه، هي عايزه آه، آه، تخرج وهم مش عايزينها تخرج هي عايزه تشغل حاجات وتعلي صوت هم مش عايزينها طبعا في اختلاف طول الوقت ما بي- يعني بين آه، جوانب ال- المتعه يعني متعتهم في الهدوء متعتها في ال- ال- احيانا الصوت والحركه وال- طبقا لسن الحركه اللي هي فيها يعني انا محتاج البنت برضو تاخد بالها ان طاعه الوالدين مش مقتصره على الوالدين اللي هم الاب والام بشكل مباشر لا ده انا عايز تبقى تاخد بالها من ان طاعه الوالدين الوالدين ومن آه، آه، وما على يعني يعني الجد والجده من ال- الطرفين يعني محتاج برضو ان حضرتك ترجعي لحلقه على يعني آه، سواء موقعي ال- الشخصي صالح عبد الكريم dot com او على موقع قناه الرحمه او على صفحه الفيسبوك ليا هتلاقي في حلقه بعنوان 365 يوم عيد ام وتقولي للبنت ان عيد يعني 365 يوم عيد ام ده يعني الحقيقه كانت عن بر الوالدين بشكل يعني مباشر الحقيقه ولكن كان آه، يهمني ان الاولاد يعرفوا انه ال- بر الوالدين مش الوالدين المباشرين الاب والام ولكن كمان الجد والجده يعني والبنت تبقى واخده بالهم ان هم دلوقتي في سن حرجه وان هم دلوقتي يعني في سن فيها احساس بالوحده وفيها احساس بعدم القدره على التواصل بشكل جيد علشان كده حضرتك محتاج انك انت تاخدي الكلمه من هنا توصليها مرنه هنا وتاخدي الكلمه من هنا توصليها مرنه من هنا وغير كده لازم يكون في قعده رباعيه بينكم انتم الاربعه وفي قعده اتفاق لازم يكون في اتفاقات مكتوبه بهذا الشكل يعني ايه المطلوب منها علشان تعمله بحدود وحتى لو حد زعق فيها لو ما عملتش الحاجه دي على الاقل يبقى عنده حق داخليا ما تحسش انها مظلومه وبالتالي تعمل ثوره لرد الفعل لان بتحس ان معتدى عليها فبتعتدي رد فعل عدواني لا تحس انه ده كان واجب عليها وان هي اللي اثرت في الواجب ده وبالتالي حتى لما تلام بشكل او باخر ما يبقاش عندها احساس بالظلم لا يبقى عندها احساس بالتقصير فاما تقوم تعمل الحاجه دي او على الاقل رد الفعل ما يبقاش عندها قوي فهي مرحله ان شاء الله وهتنتهي اهم حاجه ان احنا نتحمل بعض في المرحله دي لغايه لما يعني بعد ال 18 هيبدا الفص الجبهي او الفص الامامي ده يبدا عمله وانتهى عند سن 21 وعمله اللي يبتدي من سن 18 وينتهي وظيفته دي القدره على الحكم القدره على التفكير المنطقي والعقلاني والتحكم في الافكار والتحكم في المشاعر والتحكم في ال- السلوك لكن هي في مرحله الحقيقه محتاجه برضو يعني حوار جيد رباعي بينكم واتفاقات مسبقة وعليها انها لما تصحى الصبح عليها تروق المطبخ وعليها انها آه، تنظف آه، معرفش كذا وتنظم الشقة وتعمل كذا كذا ربما نكون ضاغطين عليها محتاجين ناخد بالنا من الجزئية دي ربما نكون حارمينها انه يكون في تواصل مع يعني هي مش قادرة تتواصل طبعا لانه في فرق جيلين يعني لكن ممكن يكون في لو في اهل يبقى اخت فاضله تيجي تاخد زميله ليها تيجي تاخد معاها درس علشان برضو البنت عندها احساس بالوحده وده برضو آه، بيضايقها يعني طيب كان في الحقيقه برضو سؤال من الحلقه الماضيه لاختنا ام احمد كانت بتقول ان انا عندي كريم اربع سنين ونص آه، عصبي آه، وبتقول ان هو يعني بيتقلب في الارض وبيعيط وهو نايم آه، سالتها يعني هل آه، آه، بيشاهد كرتون آه، عنيف فقالت اه طبعا ده غلط تماما يعني طفل اربع سنين ونص بي يعني يتقمص شخصيه من في الكرتون سواء كان القط او الفار فسواء كان القط فهو يعتدي وسواء كان الفار فهو حاسس انه معتاد عليه وبالتالي بيعمل برضه يعني آه، آه، وكان الفار اللي عايز ينتقم طول الوقت الحقيقه حتى لو كان ال- ال- ال- ال- القط والفار فضلا عن يعني الكرتونات الاخرى و- و- والحاجات التانية اللي هي صعبه جدا جدا وبالتالي يعني طول الوقت هو في حاله عصبيه رهيبه جدا جدا حاله العصبيه لا تنتهي بنومه ولكن احيانا تبتدي بخياله اثناء النوم لا سيما ان كان ذكيا ولا سيما ان كان لديه ما يسمى بالاستدلال المجرد البصري وده النصف الكروي ال- الايمن يعني بيبقى عنده الخيال عالي جدا جدا جدا لا سيما انه بيشاهد الحاجات دي ولما ينام وكانه الجزء آه، يعني الاخر من حياه الانسان في النوم بيخرج كل هذا ال يعني الفيضان ال- اللي موجود اللي غرس بالنهار يعني حساس بشكل عام آه، خياله واسع طبعا لا- لا شك انه هيكون خياله آه، واسع فانا عشان كده بقول لحضرتك هو دلوقتي محتاج انه اولا لو احنا عصبيين نهدي عصبيتنا قدر الامكان ودايما بقول لحضراتكم محتاج ان الام او الاب يجيب جدول كده ويكتب يعني ال- الايام سبت حد كذا كذا ويجي يكتب لي عدد مرات العصبيه في اليوم علشان بس ده جدول مراقبه الذات للتخلص من العصبية عدد مرات العصبية في اليوم كم مرة بيتعصب ويكتب لي أسباب العصبية كانت إيه علشان ياخد باله إيه هي الأسباب اللي ممكن تعصبه بعد كده يعني مش ن- يعني عرف المطب ده والمطب ده بعد كده ياخد باله من المطبات دي اللي بتسبب له العصبية وبعد كده يكتب الأشخاص أو المواقف اللي بتعصبه علشان يعرف مين الأشخاص وإيه هي المواقف اللي بتعصبه علشان برضو قدر المستطاع إما إن هو يتجنبها بالكلية إما إن هو يعني يحدث آه، يعني أو يجدد من أساليبه التوافقية مع هذه الضغوط وأساليبه في حل المشكلات وأساليبه لي آه، يعني آه، آه، التوافق مع الضغوط أو حل الضغوط أو مواجهة الضغوط بشكل عام وفي النهاية يكتب لي كيف كان يمكن منع العصبية ده الكلام ده انا بقوله للاب وللام علشان ما يبقوش عصبيين علشان عصبيتهم ما تنعكسش على الاولاد والاولاد يبقى في رد فعل للعصبيه المتعلمه من والمكتسبه من الاب والام علشان كده انا يهمني ان انا اضبط الايد مش القلم اضبط الايد مش القلم اضبط الاصل مش الظل اللي قدامي عشان كده انا يهمني ان عصبيه الاب والام هي ابتداء انها تهدى اذا كان في خلاف نحاول ان احنا قدر المستطاع نحل هذا الخلاف اذا كان لا يمكنكم حله فهناك مستشارين علاقات زواجيه ونفسيه لحل الخلاف ان ما كانش في حكم من اهلي وحكم من اهلها ما فيش على الاقل نجنب الاولاد الصراع ونجنب الاولاد الخلاف على الاطلاق لان خيالهم بيقول ان انا عايش بدون امان وعايش في قلق وحاسس ان بابا وماما هينفصلوا وبعد كده هكون في الشارع معرفش مين هياخدني ممكن بابا يحرمني من ماما او ماما تحرمني من بابا بعد كده هعيش مفيش اي مصاريف مفيش لعب كل ده بيجي في خيال الطفل في الوقت ده وبالتالي انا عايز حضرتك تعملي جدول العصبيه اللي قلنا عليه الايام وبعدين عدد مرات العصبيه وبعدين اسباب العصبيه وبعدين الاشخص او المواقف اللي بيخلوكي عصبيه وبعدين كيف كان يمكن منع العصبيه هل كان ممكن بتجاهل بعض السلوكيات للولد تمنعي العصبيه بتاعته او عصبيتك انت رد فعل على عصبيته يعني اللي جايه اصلا منك ليه يعني آه هذه بضاعتكم ردت اليكم آه ولا كان ممكن ان انت تشتتي انتباهه وبدل ما تتعصبي وبدل ما توجعي قلبك هو عايز حاجه معينه فلو فضلتوا في هذا الصراع هو هينتصر لان هو فاضي ودي شغلته لكن انا محتاج حضرتك تنقلي لموقع اخر وتنقليه لموقف اخر ولمتعه اخرى لكن ما ينفعش ان انا اعاند معاه لان العناد العناد دايما بين طرفين عنيدين والعصبيه ما بين واحد عصبي والتاني عصبي لكن لو واحد هادي التاني هتبدا تقل عصبيته واحده واحده هل كان ممكن انك تستغفري الله هل كان ممكن انك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم هل كان ممكن انك تتوضي هل كان ممكن تغسلي وشك على الاقل هل كان ممكن تقعدي في الاوضه دقيقتين هل كان ممكن انك تعدي 199 98 هل كان ممكن انك تقرا ايات من القران الحكيم هل كان ممكن انك تتنفسي بشكل صحيح هل كان ممكن انك تضعي زي ما الصينيين بيعملوا لسانهم تحت سقف حلقهم لمده دقيقه قبل اتخاذ الرد السلوكي او العمل او الموقف او الكلام اللي انا هقوله للاخر فيضع اللسان تحت سقف الحلقه لمده دقيقه كده بهذا الشكل قبل ما علشان ي- ي- يعني يحاول قدر المستطاع انه التفكير الانفعالي ده يقل ويبقى تفكير عقلاني ويبقى تفكير منطقي تمام ف آه، يعني الحقيقه محتاج ان حضرتك ابتداء نخف حده لو في اي خلافات زوجيه وفي نفس الوقت العصبيه طبعا العلاج بالحب زي ما بقول دايما نظره الحب وكلمه الحب ولقمه الحب وقبله الحب ولمسه الحب وحضن الحب وهديه الحب المفترض اوصل له الحب بشكل عملي لازم يوصل له ديليفري ما تستناش لما هو مش هيرقب في الصدور ويعرف ما في القلوب انا محتاج ده يوصل له ليس العبره بما شعرتي ولكن العبره بما وصل ليس العبره بما ته- يعني ت- يعني تخزنين له من اقوال ولكن العبره بما قلت له وما وصل له انا محتاج الولد لازم يكون في على الاقل ساعه ساعتين معاكي آه، لعب مع ال- الولد علشان يفرغ العصبيه وفي نفس الوقت برضه بنصح بانه يكون في يعني لعبه معينه او دبدوب معين ي- ينوب عن حضرتك لو مش موجوده بحيث انه يفرغ فيه انفعالاته ان كان يعني ضيقا او حبا معاه بالنيابه عنك علشان ما يبقاش فيه يعني تفريغ للانفعالات على الارض احيانا قله الكلام بتخلي الولد بدل ما يفرغ انفعالاته آه، بالكلام يفرغ انفعالاته بالدبدبه وبالتخبيط على الارض آه، انتهت حلقتي في آه، الحقيقه آه، سؤال لاختنا امال الحقيقه من الحلقه قبل الماضيه واجيب حضرتك عليه الحلقه القادمه وان كنت ارى ان الحلقه القادمه ان شاء الله هيكون موضوع باذن الله في غايه الاهميه فهسيب مفاجاه انتظروني الحلقه القادمه جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنساش تقول نعم بكره السلام عليكم
تربية الأبناء تربية الأبناء